إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فهذا هو الدرس الثاني من دروس مدرسة الحياة والذي عنونته بعنوان نفثة مصدور والذي يوافق يوم الأحد الخامس من شهر رمضان سنة 1431 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والذي يوافق يوم الخامس عشر من شهر أغسطس سنة 2010 يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى قلت يوما في مجلسي لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت فلما عدت إلى منزلي قالت لي النفس كيف قلت هذا وربما أوهم الناس أن بك بلاء أن بك بلاء وأنت في عافية في نفسك وأهلك وهل الذي حملت إلا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم فما وجه هذه الشكوى فأجبتها إني لما عجزت عما حملت قلت هذه الكلمة لا على سبيل الشكوى ولكن للاسترواح وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي ليتنا لم نخلق وما ذاك إلا لأثقال عجزوا عنها ثم من ظن أن التكاليف سهلة فما عرفها أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين هيهات هذا أسهل التكليف وإن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال ومن جملته أنني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل ألزمت العقل الإذعان للمقدر فكان من أصعب التكليف وخصوصا فيما لا يعلم العقل معناه كإيلام الأطفال وذبح الحيوان مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك والآمر به أرحم الراحمين فهذا مما يتحير العقل فيه فيكون تكليفه التسليم وترك الاعتراض فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل كنا وقفنا عند هذا المقطع أمس وتكلمت أو جعلت آخر كلامي هو العبادات معقولة المعنى ولا معقولة المعنى لكنني أريد أن أتمم شيئا يعني أدركني الوقت أمس فلم أذكره فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أنا ذكرت لكم قصة الشيخ محمد عبده مع مفتي بيروت لما أنكر الشيخ محمد عبده أن يكون التكاليف هي خمس في الرأس وخمس في الجسد زي المضمضة والاستنشاق والختان والكلام ده وقال هذا مما دسه اليهود وكتب على الخطاب الشيخ رشيد يجيب هذا الحيوان الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه وافق شيخه في هذا وقال هذا هو عين الجواب عين الصواب إن لا يمكن أن يكون هذا مما كلف به إبراهيم عليه السلام حتى يصير للناس إماما مش ب- مش مضمضة واستنشاق و- وفرق الشعر والكلام ده ونقل كلاما لإمام المفسرين ابن جرير الطبري ابن جرير الطبري له عادة جميلة في تفسيره وأنا أنصح كل طلاب العلم ممن يريد أن يعرف تفسير القرآن وأن يتذوقه أن يلازم تفسير هذا الإمام الكبير فهذا هو البحر الخضم الذي يغرف منه كل مفسر عندنا التفاسير المسندة اللي هي بحدثنا وأخبرنا ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد عبد بن حميد طبعا متقدم يعني طور في طبقة شيوخ جرير لكن عنده مختصر التفسير يعني حاجة بسيطة كده وفي طبعا زي تفسير ابن عيينة وغيره من التفاسير اللي إيه؟ اللي تعتبر مسندة أو كأنها صحيفة وتفسير ابن مردويه جاء بعد كده كل هؤلاء يروون بالأسانيد وخلصنا أما ابن جرير فلا ابن جرير يبدي رأيه في المسألة إذا كان في تفسير الآية عشرة أقوال مثلا يأتي بأقوال العشرة من قال بهذه العشرة الأقوال بحدثنا وأخبرنا يقول وقال قائل المراد كذا كما حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويبتدي يسوق كل أسانيده لهذه اللفظة وقال فلان كذا ويبتدي يقول حدثنا فلان عن فلان ويجيب كل الايه ثم بعد ذلك يقول والصواب في تفسير هذه الآية هو من قال كذا وكذا لعلة كذا وكذا وكذا وابتدي يرجح في المسألة ويأتي بأشعار و يعني ملك ابن جرير ده ملك ولو قرأت تفسيره ونظرت فيه كثيرا لا يمكن تستطعم أي تفسير من التفاسير فابن جرير بعد ما ساق الأقوال اللي أن الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه بها هي كذا وكذا وكذا وكذا قال إيه بقى قال ولا كلاما معناه يعني ولا نستطيع أن نقول إن الله عنا شيئا دون شيء إلا أن يأتي خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الكلمات التي ابتلى الله عز وجل إبراهيم بها هي كذا وكذا إنما كل هذه الأقوال هي أقوال مرسلة على عواهنها فالشيخ محمد رشيد رضا نقل قول ابن جرير وظن أنه يؤيد كلام الشيخ محمد عبده والذي عندي أن الشيخ رشيد رضا لم يتمهل حتى يفهم كلام ابن جرير لأن ابن جرير يقول لا نستطيع أن نقول إن مراد الله كذا وكذا وهناك فرق بين أن تقول إن مراد الله من آيات كذا وكذا لا يجوز لأحد أن يقول مراد الله كذا ليه حتى لو كان اللفظ العربي يؤيد هذا المعنى لكن من أين لك أنه مراد لله أنت ما تعرفش تجزم أن هذا مراد الله دون ذاك لكن ابن جرير أراد أن يقول الآية تحتمل كل هذه التفاسير لكن لا أستطيع أن أقول أن مراد الله هو الختان أو فرق الشعر أو تقليم الأظفار ليه لأن مراد الله لا يعرفه إلا من إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحي إليه ربه تبارك وتعالى فهو احتج بكلام ابن جرير وكلامه ليس بحجة له هذا ما أردت أن أتمم به الكلام ولكن عاجلوني وقالوا أن الوقت خلص يعني نأتي هنا إلى كلام ابن الجوزي لما بيقول إن التكليف هو الذي عجزت عن حمله الجبال يشير طبعا إلى الآية في سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الأمانة في الآية هي الإيمان بتكاليفه لأن عندنا الإيمان أصل ومقتضى الأصل هو الكلمة أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله طب المقتضى اللي هو العمل أعمال الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو ده الأصل المقتضى تمام وفي حديث سفيان بن عبد الله لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك فقال قل آمنت بالله ثم استقم آمنت بالله اللي هو إيه إن الذين آمنوا ثم استقم وعملوا الإيه وعملوا الصالحات فالإيمان أو الأمانة التي عجزت الجبال أن تحملها هي كلمة الإيمان بتكاليفها وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو يركب الناقة تبرك على الأرض لا تستطيع الناقة أن تحمله حال الوحي ليه؟ لثقل ما يوحى إليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وفي حديث زيد بن ثابت لما كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم آية من سورة النساء فكانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت لما أنزل عليه قال زيد كادت فخذه أن ترد فخذي فسخ يعني وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه في اليوم الشديد البرد يتحدر منه العرق كالجماع من ثقل ما يوحى إليه فلا يتصورن أحد أن هذا الدين خفيف يعني لا لأن هو العمل لابد له من إخلاص إخلاصه لله هي المشكلة هنا المشكلة هنا مش المشكلة أنك أنت تقوم تصلي ركعتين المشكلة أن تستجمع قلبك حتى تؤدي العبادة كما أمرت كثير من الناس يشتكي أنه يعني لا يخشع في صلاته حاول أن يستجمع قلبه فلا يستطيع أنا شرحت مثل يعني قبل ذلك قلت مثلا هذا الكوب أهو في فراغ القلب مثله لما تملاه بالشهوات والأماني وتملى على آخره كده تيجي تصب فيه مية تاني تروح فين تمام طيب أنا علشان القلب ده يستوعب أي حاجة عايز أدخلها جواه ماذا أفعل أفرغ الماء فأنا ممكن أصب الآن في هذا الإيه في هذا الكوب ممكن أصب بعض الماء لحد ما يملاه فلما يكون قلب الإنسان ملآن بالشهوات والشبهات والكلام ده ويجي علشان يصب الخشوع فيه يصب محبة الله سبحانه وتعالى فيه ملوش مكان فلازم تعمل زي ما العلماء السلوك بيقولوا يقولون التخلية قبل التحلية التخلية أن تخلي قلبك عشان تستمتع بحلاوة الخشوع لازم تخلي قلبك قليلا وبعدين تصب فيه الخشوع تصب فيه الإخلاص الكلام ده يوم تستمتع بقى بحلاوة هذا كما كان يقول سعيد مسيب أو محمد بن سعيد مسيب نعم قال إن لفي يعني سعادة لو علم بها ملوك الأرض لجالدون عليها بالسيوف اللي هي إيه راحة البال راحة البال التي لا تشترى بالمال فالإشكال كما قلت أن تستحضر قلبك وانت بتؤدي الإيه؟ تؤدي العبادات أو تؤدي أي عمل لله سبحانه وتعالى دي الأمانة التي عجزت الجبال عن حملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يبقى أصل خلقته, أصل خلقته أنه ظلوم وجهول كما قال أبو الطيب في هذا المعنى والظلم من شيم النفوس فإن ترى ذا علة فلعلة ذا, ذا, ذا عفة فلعلة لا يظلمه لما تلاقي عفيف كده وساكت مش لأنه مؤدب وكويس والكلام ده لا هو عاجز عنده علة قدامي واحد مفتري حدله قلم هيطير رقبته فأقول له إيه الله يسامحك الله يسامحك دي عشان أنا راجل كويس وبسامح يعني وحليم لا مش قادر عليه إيه اللي خلاني أسكت عليه وأحتمل هذا الذل علة من العلل سميها أنت كما شئت فلما يقول والظلم من شيم النفوس أي من من من الفطرة مما جبل المرء عليه أن يكون ظلوما فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه هو ده موافق للإيه موافق للآية أنه كان ظلوما جهولا طيب عايز يتخلص من الظلم والجهل اللي هو أصل في أصل الخلقة ماذا يفعل كلما استضاء بنور الوحي الضلمة بتاعته تقل والجهل بتاعه يرتفع وما ثم إلا وحي أو هوى الذي يحركك إما الهوى أو يحركك النص أيا كان النص قرآنا أو سنة كما قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم إما تستجيب لربك سبحانه وتعالى وإما يكون المقابل الإيه الهوى القسمة الثانية فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه الذكر اللي هو إيه اللي هو الوحي اتباع الهوى أهو يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق هو ده الوحي ولا تتبع الإيه ولا تتبع الهوى يبقى أنا عندي إما أن أتبع النص وإما أن أتبع الهوى بيشير ابن الجوزي يقول إن من جملة التكليف الثقيل ما تجري به المقادير ولا حيلة لك في تفسيره ومطلوب منك أن تقول سمعنا وأطعنا وتلم نفسك طب أنا مش مقتنع قلبي رافض للمسألة دي يقول لك إيه أذعن لأننا نعلم أن الله عز وجل حكيم لكن وجه الحكمة يجل عن كثير من الخلق أنت لا تدري يعني إحنا كأمة المسلمة بلاش إحنا عشان إحنا ركبنا الهم والبلاء في غزوة أحد لماذا يهزم المسلمون وتكسر رباعية النبي عليه الصلاة والسلام ويقع في حفرة حفرها أبو عامر الفاسد مثلا لماذا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة إلى المدينة ويختبئ في الغار ولو شاء الله عز وجل لخرج ولم يروه لماذا يذبح السيد الحصور يحيى وتقدم رأسه على طبق لامرأة غانية فاجرة مثلا وهكذا لماذا لا يمكن الله عز وجل لعباده المؤمنين وهم أولى بالتمكين في الأرض لماذا العلماء دايما فقراء والمال موجود مع أهل الفسق دي كلها أسئلة يهتدي إليها من استضاء بنور الوحي وتبقى الغازا بالنسبة لعامة الناس كل لماذا تلاقي علامة استفهام مليالك الجو إذا لم يكن هناك إذعان بيحصل نوع من الانتكاس نوع من الانتكاس فالله عز وجل يقدر أشياء وضرب ابن الجوزي بها إيه كإيلام الأطفال ليه الولد يتقلب ولد مولود بقاله شهر أو شهرين يجي له مغص ليه إذا قلت إن الأمراض بتكفر الذنوب طب ده لسه ما عملش حاجة ها دي بترفع الدرجات مثلا ده غير مكلف بعض الناس قال لك علشان ايه يعني يبقى له ثواب في الآخرة وكده فورد عليه معضلة من المعاضيل وهي الطفل الكافر ابن الكافر يعني واحد كافر خلف ولد فالولد ده فضل يشتكي ببطنه ويصرخ ويعمل الكلام ده طول مدة الايه الطفولة بتاعته وبلغ وهو كافر ومات يبقى ده لرفع الدرجات امال امال القلم بتاعه راح فين هل في عوض السؤال هل في تعجيل بالعقوبة قبل فعل الذنب يعني قبل ما يعمل الذنب ربنا يعاقبه يقصه قبل ما يعمل الذنب طب ما عملش حاجة إنما العقوبة بتكون إيه بتكون مؤجلة أما ترتكب الذنب تيجي العقوبة لكن قبل أن يفعل الشيء لا يعاقبه فهو بقى لو افترضنا مسألة ثواب وعقاب والكلام ده هتبقى مشكلة عندنا القصة دي جماعة آخرون قال لك لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون يعذبوا يعذبوا تمام فنفوا الحكمة والعلة من المسألة دي لكن الأقرب بقى أنك أنت تقول هذا من الصفات الجبلية ومما يلازم العبد في دار التكليف زي زي سائر الصفات التي أو الحالات التي تعرض الإنسان كالجوع والعطش والخوف والهم والغم والعجز والقدرة ما دي كلها أشياء ملازمة للإنسان فهل السؤال يعقل يعني إذا جاع الإنسان لماذا يأكل مثلا إذا تعب لماذا ينام فده يعني شيء جبلي موجود عند الإنسان انت ممكن ما تكونش مقتنع بالقصه دي مش عاجبك لا الجواب ده ولا ده ولا ده ولا, ولا اي حاجه من دي نقول لك برضو داخل في اجر الوالدين هو ده ما يعيط طول الليل وامه تقوم بيه وعندها شغل بكره في البيت ولا عندها خدمه ولا جاي زوجها ضيوف ولا كام تفضل طول الليل واقفه بالولد هو ده مش تعذيب لها ها فيقوم الاب والام ممكن يستفيدوا من الايه من القصه دي الصبر على الولد لا سيما اذا كان الولد مريض وبتاع وعمالين يلفوا بيه ويصرفوا عليه والكلام ده كنوع من العوض ما انتش مقتنع باي حاجه هو كده اخبط دمك في الحيط بقى بس لازم تعرف ان الله حكيم كونه حكمته تبارك وتعالى خفيت عنك مش معناها ان مفيش حكمه ورا الموضوع فهنا بقى لابد ان تذعن وأن يرضى قلبك وأن تعلم أن الله حكيم كثير من الناس لا يسلمون بهذا الجماعة العقلانيون دول اللي هم مليين الأرض بالفساد و... وال... وال... كل مكان دلوقتي في بلاد الإسلام أرادوا أن يخضعوا حكمة الله لعقولهم إذا عقله ما جابش الحكمة يبقى يرد النص وهذا الكلام زي ما قلت لك هو المعضلة في المسألة التسليم أن نقول سمعنا وأطعنا النصوص المعللة بتريحك النصوص المعللة بتريحك ليه لأن العلة مكشوفة من النص كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ليه لأنها تذكر بالآخرة خلاص قال لك العلة من من المسألة فتقوم أنت تستريح لكن لو نص ليس فيه علة العلة مش مذكورة لا متصلة ولا منفصلة وانت عمال تبحث لها عن علة فلم تجد بتفضل عندك غصة في حلقك اللي بيعدي الغصة دي ايه سمعنا وأطعنا خلاص انت بتطوف حوالين الكعبة ليه ايه الحكمة يعني انت بتسعى بين الصفا والمروة ايه الحكمة انت بترجم الجمرات ايه الحكمة حد يطلع لي حكمة في الموضوع ده ليس هناك حكمة إلا أنني أمرت بهذا بس ملهاش جواب لأن الحدث انتهى يعني الرمل مثلا لو أنت بتطوف وأنت بتتنطط كده شوية إذا كانت الدنيا فايقة يعني ما هيش زحمة وأنتش ليه؟ لأن الصحابة لما وصلوا المدينة أصابتهم الحمى فالطمع فيهم المشركون قال لك بس دول كلهم بقوا عيانين وبتاع وهنهجم عليهم وأنا أستأصل شافتهم ونخلص الموضوع فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أنتم بتطوفوا الكعبة تنططوا كده وبتاع وأظهروا الشجاعة والشهامة والبتاع عشان يعرفوا إن أنتوا إيه إن أنتم ولا عيانين ولا كده طب خلاص عاد المشركين ولا يحزنون الرمل بقى ليه بقى مثلا في السعي ما بين العمودين الأخضرين هو ده بطن الوادي اللي كانت هاجر عليه السلام بتجري فيه طلعت من الصفا على المروة بتبحث عن ماء ليه إسماعيل عليه السلام يتلبط يتلبط يعني ايه بيتلوى وبيطلع في الروح فكرهت انها تشوفه بيموت سابته وقعدت تدور على ايه على ماء وتيجي على بطن الوادي وترفع يعني رأسها كده وتجري كسعي الإنسان المجهود لحد ما توصل للمروة وبعدين تبص برضه تشوف أي حد أي مية لحد ما جبريل عليه السلام ضرب الأرض بجناحه وخرج زمزم يعني طب هي كانت ما بين العمودين الأخضرين وبطن الوادي كانت تسعى سعي الإنسان للمجهول أنت مجهود ده أنت ماشي في تكييف ها والرخام وحاجة آخر منجاها يعني طب أنت بتجري ليه يعني هو كده افعل ففعلنا زي عمر الخطاب ما قال وهو بقب الحجر حديث معروف في البخاري وغيره قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك هنا نكتة إنه إحنا ممكن نقول لنفسنا إن الصواب ألا يكون هناك حجر معظم لا سيما في بدء الإسلام مش كانت الأصنام من حجارة طب أنا لما جابوس الحجر مش المفترض بقى أنا أقول لنفسي سدا للذريعة علشان ما فيش حد يتصور ان الحجر ده ممكن يعبد ان انا لا اقبل الحجر سدا للذريعه زي ما كان مثلا عمر الخطاب يتكلم عن الرجم يقول سياتي اقوام ينكرون الرجم وينكرون اناسا خرجوا من النار قد امتحشوا اتحرقوا يعني لحد بابا فحم فقد رجمت رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم ابو بكر ورجمت ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف طيب ليه؟ لأن كان ممكن يختلط كلام عمر بالقرآن خلاص احنا أمنا الآن والكلام ده ممكن تكتب على حاشية المصحف ولا لا؟ ممكن فكانت الكتابة ممنوعة آنذاك حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم سدا لإيه؟ لذريعة أن يختلط كلام الله عز وجل بكلام غيره من العباد كل هذه الإيرادات لا قيمة لها على الإطلاق ليه؟ لأن احنا عندنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام المتواتر عنه أنه كان يقبل الإيه؟ الحجر وعمر بن الخطاب مع أنه محدث وملهم و... ويعني آتاه الله عز وجل بسطة من العلم والفهم والكلام ده لم يجد علة إلا الاتباع تمام؟ فالنص المعلل مريح ليه ذكر لك العلة أو العلة سواء كانت الحكمة أو كانت العلة أنت يشتفي قلبك منها لكن لما يكون حاجة غير معللة أهل الإيمان يجوزونها والجماعة اللي بيشغلوا عقولهم يقفون فيها وأحيانا النص ممكن يعلل بأكثر من علة يأتي غير معلل ابتداء وبعدين انت تدور له على عله زي ما احنا بنضرب مثل مثلا ب الفرق الفرق بين بول الجاريه وبول الغلام اللذين لم يطعما الا اللبن ايه الفرق يعني ما هو ده جسم وده جسم والبول المنفصل من عمليه غسل الجسم والكلام ده عند المراه كالرجل ايه الفرق بينهم يعني حرمله بن يحيى أظن يعني أرجو أن ما أكونش واهم لأن عهدي بال هو في سنة ابن ماجه على أي حال أن رجلا سأل الشافعية عن العلة قال له لأن الله خلق آدم من تراب وخلق حواء من آدم قال له لم أفهم مش فاهم يعني إيه يعني الفرق برضه كأنه أعاد عليه الإيه الجواب مرة أخرى فلقطه قال فهمت قال زادك الله فهما طب انت فهمت الكلام اللي الشافعي قاله هو الشافعي ما بينش القصة اللي حية ليه اجتهدت حاولت اجتهد عشان اشوف ايه الفرق يعني الذي اعاناه الشافعي مع قطع النظر اصاب الشافعي في هذا ام لا دي قصة تانية اصاب في هذا التعليل ام لا بيقول ادم خلق من تراب وحواء خلقت من ادم والبول هذا عبارة عن ايه ناتج غسيل الجسم كله فلما انت احنا كلنا فلاحين ولا في حد فيكم من البندر ها فلاحين يعني عارفين المعجنة ولما كانوا بيضربوا طوب والكلام ده عارفين القصة دي لا انت شكلك ما تعرفش بيبان عليك على طول انك انت ابن زواج طيب لما كانوا ي... ي... ي... الطوب اللبن يضربوه وبعدين يعملوا الامينه ويحرقوها والطوب والكلام ده لما انت بتمر على المعجنه دي مش بتلاقي الحته متغيره و... ومعفنه كده و... مش كده يقول لك ايه المعجنه اتخمرت يحط التبن على الردم على الميه على البتاع ويعمل معجنه كده و... لكن رائحه هذه الرائحه مطاقه ولا لا ساعات مطاقه يعني عيال المدمنين بدل ما يشموا الكله ويشموا البنزين يروحوا يشموا المعجنه ها وتبقى ايه كيف عندهم مزاج يعني ليه العفن اللي هو بتاع التبن على ال... معقول مقبول ممكن تقبله تمام لكن لو انت مررت بجيفه حمار انت تستحمل ما تستحملش يبقى اذا ادم لما خلق من تراب المنفصل عن جسمه واللي غسل جسمه هيناسب حاله المعجنه تراب على تبن لكن حواء خلقت من ادم من لحم يعني ها مش من تراب من لحم من ضلع ادم فهذا اللحم ده لما يتعفن ما يبقاش زي المعجنه لما تتعفن بيكون ايه بيكون اشد فهو ده في في فهمي انا هو ده تفسير لكلام الايه الشافعي المجمل اللي ذكره ابن ماجه في السنن بعد ما روى الايه بعد ما روى هذا الحديث آه ابن القيم برضه نظر للنص ونظر لعله ثانيه قال لك والله الذكر طول عمره الولد الذكر يعني طول عمره محتفى به في الجاهليه كانوا بيدفنوا البنات ها يقول لك الكب قاعده كبه زي بتاع مراترات فما فيش حد كان لا بيهتم بيها ولا بيبص عليها ولا الكلام ده فالتعصب لجنس الذكور موجود عند الاناث عشان الجماعه اللي بيقول لك ال ال ال ال لا المراه نفسها متعصبه لجنس الذكور تبقى بتخلف بنت واثنين وثلاثه واول ما هتحمل بقى المره الرابعه تقعد تسجد وتدعو ربنا يا رب ما تكون بنت لو طلعت بنت ما تنامش بقى وتبقى عايزه ترميها وحاجات زي كده عايزه ولد تمام وتحمل مره واثنين وحافظ ده دلوقتي مثلا سبع ثمان عيال وع... كله بنات بنات بنات عايزه تحمل تاني عشان تجيب ولد فالاولاد او الذكور يعني على اساس ان هم فتاحين المضايف كيدين العده زي ما بيقول في الامثال ها فالولد حتى المرأة نفسها متعصبة لمين لجنس الذكور مش لجنسها فطالما الولد محتفى بيه يبقى كله ايه بيجامل كله يعني ابن اخويا مثلا انا عشان بيني وبين اخويا ود بتاع امسك الواد اقعد اهسك فيه وبتاع مش عارف ايه والكلام ده وابوس فيه ابن اخويا بقى وواحد يقول هاتهولي اشقطهولي ها ويفضي يرفعه لفوق وتحت والكلام ده فلو افترضنا ان الولد ده بوال ها كل ما ترفعه فوق يخاف فيبول على مين على من يحمله ده هيبول على ده وعلى ده وعلى ده وعلى كل هتبقى لو انا الزمت الكل بغسل بول الذكر هتبقى مشقة والشريعة جاءت بالايه جاءت باليسر واذا ضاق الامر اتسع فيقوم يقول لك ايه ما ده تعمد به البلوى بقى كله بيحب الولد فكله بيشقطوا لبعض والكلام ده فيبقى ايه يبقى الحكم يخف انما البنت اللي مش حد لا بيبص لها ولا بتاع هبقى قاعده زي الكبه كده من المبتلى بها قليل المبتلى بها فقال لك ناسب هذا ان يكون هناك ايه ان يكون هناك فرق بين الايه بين التفريق بين البولين طالما ان الولد لم يطعم الا اللبن اما اذا اكل غير اللبن يغسلان جميعا يبقى المساله دي مخصوصه بايه بال... ادي عله افترض انك انت ما عرفتش تجيب اي علم لا تجيب لا دي ولا دي ولا تجيب ثالثه ولا رابعه ولا الكلام ده بعض الناس يقول لك لا الكلام ده كلام فاضي احنا حللنا البول في المعمل لقيناهم زي بعض فيبقى التفريق يبقى لم يصح عن النبي حتى لو جاي باسناد مالك عن نافع عن ابن عمر ما هو ما يعرفش يقول للنبي غلطان ولا يعرف يقول للنبي ما عمل حاجة فيقوم يتهم يلصق تهمة بمين بالرواة الجريء قليل الأدب يلصقه بالصحابي المؤدب شوية يعني مع أنه قليل الأدب برضه يلصقه بمين بالطبقات الدنيا في السند يلصقه بمالك يلصقه بمن دون مالك أي حاجة يقول لك المهم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا خلاص ده اللي هو بيشغل عقله دايما يقول لك هناك عبارة مشهورة بتتفهم غلط يقول لك لا عقل مع النقل قرشين شوال ملح بسبب الكلمة دي يقول لك ازاي لا عقل مع النقل وهل يفهم النقل إلا بالعقل يعني عايزنا أخد النص كده اهو مهما كان النص غير مقبول والكلام ده عايز اقبله عقلي يقبله لا هو لا عقل مع النقل عند العلماء معناه لا تقدم العقل على النص بل ينبغي أن يكون العقل تابعا للنص لا مقدما عليه كونك مش فاهم وفوق كل ذي علم عليم في أشياء ما كانش ال ال الإنسان مهما أوتي من علم يفهمها احنا هنروح بعيد ليه ما نشوف داود عليه السلام كما قال الله عز وجل الآية وداود وسليمان إذ يحكمان في الإيه في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان يبقى داود فهمها لم يفهمها وحتى لا يظن ظن أن النقص يلحق داود لأنه لم يفهم هذه المسألة الجزئية قال لك وكلا آتينا حكما وعلما تمام وبرضه في داود وسليمان في أكثر من قضية يظهر فيها سليمان عليه السلام على أبيه فيها زي الحديث أبي هريرة في الصحيحين قصة المرأة اللي المرأتين اختلفوا على الولد الديب جاء كل ولد منهم الاثنين اختصموا على واحدة داود حكم به للكبرى سليمان قال لك نجيب سكينة ونقسمه نصين انتوا طالما مختلفين انت تاخد النص الفوقاني واخد النص التحتاني وخلصونا فالمرأة أم الولد الحقيقي بقى شهقت لما لقت ابنها هيتقسم نصين بالسكينة وقالت لا أريده أعطيه لها فحكم به لها اللي هي بيسموها العلماء حيلة القاضي في استخراج الحق ها زي مثلا ما قالوا ان في واحد كان عنده ديك شمرت مش شمرت يعني ديك كده عتقي من العتاق القدام ده وبعدين اتسرق الديك تمام فراح للقاضي قال له والله الديك اللي انا بعتز بيه الشركسي ده والبتاع ده راح مني وما اعرفش مين الحرام اللي خده قال له طيب سيب المساله دي فالقاضي هو اللي كان بيخطب الجمعه وبتاع طلع يخطب الجمعه قال اما يتقي الله ويستحي الذي سرق الديك ان تكون هناك ريشه على راسه فواحد ايه بيحط ايده يشوف الريشه موجوده قال له بس امسك حرام ها فدي بتبقى ايه حيله من القاضي ودي مطلوبه في القاضي أن يحتال حيلة عشان يستخرج الحق من الإيه؟ يستخرج الحق من الخصوم